أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي لا أعتبرها نقاط صدام بمعنى صدام أو عراك ولكن هي صدام فكري صدام حضاري صقا- صدام ثقافي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به أهلا وسهلا دكتور راغب منورنا في كل الحلقات عن موضوع ال- الصين والشبح الصيني المارد الصيني او التنين الاسيوي وهو الصين تحديدا والغزو مش بس الغزو الاقتصادي اللي احنا شايفينه لا ده غزو كمان فكري وغزو ثقافي طبعا ده ليه مدلول مع آه، الاسلام او المسلمين الموجود هناك دكتور راغب يعني عاوز اقول وابدا السؤال لحضرتك المسلمين حضرتك احنا قلنا اكتر من 60 مليون 60 او 100 حسب الاختلافات آه، هل ما استفادوش من الفكر الصيني الموجود ون- وينشروه على الاقل لربوع المناطق الاسلاميه اه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو الحقيقه المسلمين اللي موجودين في الصين الى حد كبير آه، مهمشين ووضعهم العلمي آه، مش متقدم ووضعهم الاقتصادي كذلك مم.
فاكر لما كنا بنتكلم في اوائل الحلقات على وضع المسلمين ايام آه، المغول ايوه وايام منغ قبل آه، ق- يعني عائله منغ الصينيه كان هم المراكز المرموقه في البلد كانت المسلمين ايوه دلوقتي للاسف الشديد آه، في نوع من القهر الشديد للمسلمين اضطهاد شديد جدا محاوله لاقصاء المسلمين عن المراكز القياديه المراكز العلميه المراكز الاقتصاديه وبالتالي لان هو- حاسين بخطرهم اه بالظبط الصين بتتعامل مع المسلمين كشعب محتل مش كصينيين مع ان كلهم معاهم الجنسيه الصينيه بس في تفرقه عنصريه واضحه وفي اضطهاد آه، واضح من الصينيين وبالتالي فالصينيين المسلمين اللي عايشين جوه الصين امكانياتهم العلميه والاقتصاديه ضعيفه جدا وبالتالي ما عندهمش شيء يقدموه للعالم الاسلامي الا هم زي ما قلنا قبل كده كذا مره الثبات ان هم ما زالوا مسلمين في كل هذا يعني مهمشين اجتماعيا واقتصاديا ومع للأسف يعني الشديد.
منعزلين يعني في عزله الى حد كبير ال ال ال طبعا هم في اعراق مختلفه العرق اللي هو الايجوري او التركي منعزل تماما مم.
ما في بيختلط بيه احد من الصينيين لكن الاعراق الصينيه الاصيله زي الهوي آه، برضه هم في عزله لكن مختلطين مع الصينيين في اعمال مم.
لكن برضه بيتجوزوا من بعض ويعيشوا مع بعض لان هم ليهم طبعا ط- طبائع اسلاميه مختلفه عن الصينيين كليا صحيح طيب طموحات الصين هل لها حدود يعني هل وقفت احنا اتكلمنا في حلقات على آه، تركستان عن وكده.
تركستان هل وقفت لحد تركستان الشرقيه هي الحقيقة- ولا وصلت لابعد من ذلك هي الصين دولة استعمارية الآن دولة من استعم... الدول الاستعمارية الكبرى في العالم يعني بمعنى ان هي وان كنا احنا شايفينها ما دخلتش في مش شايفينها معارك في منطقة أوي آه، يعني، ما آه.
شافتش في معارك ما دخلتش في معارك حديثة مهم.
آه معاصرة آه لكن لا شك اننا هنشوفها في القريب العاجل يعني ما سمعناش عنها مثلا بريطانيا وفرنسا وال...
دي واسبانيا مراحل، دي والغزو مراحل.
وال- لو انت تراجع تاريخ انجلترا تراجع تاريخ فرنسا تراجع تاريخ هولندا تاريخ اسبانيا البرتغال الدول الاستعماريه روسيا آه، امريكا دلوقتي كل دوله بدايتها لا يمكن ان تتوقع ان هذه الدوله تنتشر في العالم يعني لما تيجي تراجع تاريخ انجلترا قبل ان تكون الامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس مستحيل هذه الجزيره الصغيره اللي موجوده في اقصى شمال الدنيا هتعمل ده كله صحيح صحيح.
تصبح بعد كده الم- الم- المملكه واصله لاستراليا واصله لل- ل- للهند واصله لشرق جنوب شرق اسيا و- وامريكا وكندا ايه ده؟ يعني ملكه كندا الى حد الان هي ملكه انجلترا. يعني اللي بيحكم كندا رئيس وزراء لكن الشكل العام المنظر ان ملكه انجلترا هي اللي على راس كندا. فدوله ت- في بدايتها ما كانتش كده. إيه، كذلك امريكا، امريكا آه، عاشت تقصد ملكه انجلترا على راس كندا آه.
زي ما على راس انجلترا أيوة.
شكلا تمام طبعا ال- القياده في انجلترا الشكل رئيس يعني.
الوزراء لكن الشكل ان كندا كانت احد المستعمرات الانجليزيه مم، صحيح فالى الان طبعا الكنديين بيعتزوا بانتمائهم للتاج الانجليزي او التاج البريطاني يعني مم.
لان طبعا ديت نوع من ايام الفخفخه والعز والابهه يعني فمنتمين زي ما موجود ملكه مثلا في في ملك في اسبانيا أيوة.
ملوش دور في الحكم بس هو منظر زي في انجلترا تكميل الصوره يعني فالشاهد ان الدوله انتشرت جدا في مرحله ما كانش متوقع انها تنتشر بعد كده امريكا لو انت تدرس تاريخ امريكا في اوائل القرن مع انها كانت دوله قويه الا ان ما كانش ليها اي نوع من الانتشار الاستعماري في العالم آه، دلوقتي امريكا بتحط آه، اساطيلها في كل مكان تقريبا موجود في الدنيا الصين دلوقتي هي في مرحله القوه بتطلع بتطلع بتطلع بشكل قوي جدا متنامي لدرجه ان الان لو انت تقدر تقول لو تقسم العالم لقطبين آه، وطبعا في قطب اوحد دلوقتي اللي هو القطب الامريكي مم.
لكن لو هتحط قدامه حد واقف هيكون الصين روسيا بدات أيوة.
النجم بتاعها يخبو الى حد كبير فبدات الصين تطلع آه، كبديل عن الروس او كبديل عن القطب الثاني كقوة مستقبلا.
كقوة اقتصادية كقوة حضرتك تقصد لا ولا لا لا كقوة عسكرية سياسية عسكرية, عسكرية سياسية فيتو آه، آه، نووي آه، إمكانيات هائلة اقتصادية إمكانيات بشرية جيوش بالملايين عدد وكوريا وكوريا بالملايين.
الشمالية برضه عاملة لهم قلق يعني اه طبعا كوريا الشمالية عارف أنت واحد راكن على حيطة الحيطة ديت هي الصين مم.
كوريا الشمالية نقطة على الخريطة أيوة.
يعني ولا حاجة لكن طبعا وراها الصين الصين يعني بتنميها هي عارفة إن الكتلة الشرقية هيكون معاها وقت كده اه هي هي هي حاطه الصين يعني الصين حاطه كوريا الشماليه آه، البلطجي الصغير اللي عمال يناوش البلطجي الكبير اللي هناك عشان هي ما تخشش في اللعبه. الص- كوريا الشماليه عماله تغيظ في امريكا وتهددها و و و والصين بتتفرج على الاحداث مالهاش دعوه. انما طبعا ال- كوريا مش متحركه من غير آه، اوامر من الصين. وامريكا فاهمه كده كويس والعالم كله فاهم كده كويس بس هي موازنات سياسيه.
مم.
فدلوقتي الصين هنفترض ان اهل تركستان المسلمين للاسف الشديد ناسين قصتهم صمدوا صمدوا صمدوا صمدوا وبعدين وقعوا تماما هم دلوقتي محتلين بالفعل ايه الن- الخطوه القادمه الخطوه القادمه ان الصين في تخيلي تجوز التركستان الى ما بعدها ايه اللي بعدها بعدها طاجكستان كازاخستان كيرغزستان اوزبكستان تركمانستان الخمس دول دول دولت متحررين في التسعينات من الاتحاد السوفيتي مم.
لما اتفك الاتحاد السوفيتي الخمس دول دولت في غاية الضعف في غاية الضعف بمعنى الكلمة عسكريا ضعيفة جدا اقتصاديا ضعيفة جدا سياسيا هشة جدا هذه دول يعني فعلا محتاجة عون كبير جدا والمسلمين فيها نسب بتتجاوز 90% وده هياخد هياخدنا لسؤال مهم جدا دكتور اعتقد وهو هل تحرر هذه الجمهوريات الاسلاميه من الاتحاد السوفيتي هل ده علل العلاقه مع الصين ولا دي عمل حاجة ولا لا عمل حاجة؟
مشاكل لا طبعا عمل مشاكل آه.
آه. كبيره الدول ديت اول ما اتحررت هي طلب يعني ايه التحرر من الاتحاد السوفيتي الطلب آه، آه، حق تقرير المصير مم.
ده الكلام الكلام ده في اول التسعينات حق تقرير المصير فلما خدت هذا الحق نتيجه ضعف الاتحاد السوفيتي وتفككه فخدته فلما اخذته التركستان نادوا بنفس الحق اللي انتشر في الدنيا حق تحقيق المصير ده كان موجود في كل دوله شفناه في الدول ديت مم.
شفناه في اوكرانيا شفناه في ليتوانيا شفناه في استونيا شفناه مش عارف ايه ايه كل الدول اللي كانت جوه الاتحاد السوفيتي طيب اتفكت الاتحاد السوفيتي زي الصين الاثنين دول شيوعيه طب اشمعنى احنا تركستان ما نطلبش حق تقرير المصير طلبوا حق تقرير المصير قوبلوا بعنف شديد جدا جدا جدا وقمع رهيب من الصينيين الصينيين كانوا هديوا مده 20 30 سنه كده من بعد ماو تسي تونج ما عمل المذابح بتاعته في 49 مهم.
آه، فط- واوائل الخمسينات فتره اواخر الخمسينات والستينات والسبعينات كانت فتره هاديه فيها استعمار فيها استغلال فيها كذا بس ما فيهاش قمع قهر ضرب ما- قتل كلام صحيح.
من ده رجعنا تاني في التسعينات والالفينات اللي احنا فيها دلوقتي رجعنا تاني للقهر والبطش الشديد نتيجة ان تركستان بدأوا يشموا نفسهم هم كمان تاني مش عشان في حرية عندهم عشان غيرهم بيتحرر طب مش معنى احنا فنادوا يعني احرام على بلابله الدوله آه.
حلال للطير بكل ب- جنس بالظبط الصين بقى تخيلي ان هي هتجوز تركستان وتخش على الدول الغلبانه اللي وراها ديت وامريكا على فكره قاريه هذا المخطط واليهود قاريين هذا المخطط وانا هقول لك على حاجه غريبه جدا آه، آه، في ظل غياب العالم الاسلامي وفي حاله النوم المؤسفه اللي بيعاني منها معظم الدول الإسلامية بعد تحرر هذه الدول الإسلامية من النصير مين اللي ساعدها هي خارجه من الاتحاد السوفيتي في غاية الفقر الاتحاد السوفيتي نفسه كان فقير الاتحاد السوفيتي كل إمكانياته محطوطة في السلاح فمين وقف لكن جنبهم مين مين وقف- نصرهم مين مين, وقف مين ع- جنبهم؟
يعني أولاً عزز من موقفهم أول دولة في العالم عملت علاقات مع الخمس دول دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني عشان ما بيحبش يسميها إسرائيل يعني وطبعا مش عشان خاطر عيونهم ابدا طبعا هذه يعني اولا آه، عماله هتكون في هذه المنطقه لفه حوالين المسلمين من اللي وراهم آه، قرب من الصين قرب من روسيا آه، قرب من الهند مكان في غايه الاستراتيجيه فاسرائيل او اليهود اول ناس عملوا علاقه مع مع هذه الدول الخمسه المتحرره من الاتحاد السوفيتي واول آه، حاجه فكرت فيها امريكا بعد التحرر اقامه قاعده عسكريه ضخمه اضخم قاعده عسكريه موجوده في في اسيا موجوده في اوزبكستان ل- لامريكا يعني في اسيا في اوزبكستان قاعده امريكيه قاعده امريكيه مم.
عسكريه في موجوده في اوزبكستان طيب يعني الدول دي بتفكر في نفس اللي بتفكر فيه الصين الصين عايزه تاخدهم امريكا راح تنطط فيهم امريكا ما نزلتش افغانستان كده عشوائي امريكا نزلت افغانستان قريبه من الصين قريبه من روسيا قريبه من المنطقه دي اول مره تخش بجيوشها في هذه المنطقه طبعا في مشاكل برضو عشان المسلمين والقاعده والطالبان والقصص دي كلها بس ده مش بس الهدف اللي نزلت عشانه امريكا بجيوشها العملاقه عشان تنزل الى إيه؟ أر- لارض شغل افغانستان كبير وتخطيط خطير جدا ويمكن جدا هو بيلعبوا المسلمين- آه، يعني اخطر احنا فين من اين ال- المسلمون احنا فين من الفكر ده بالظبط هي دي مشكله يعني شوف الدنيا كلها مسلمون؟
بتخطط يعني شرقا امريكا وغربا جايه في من, كتلة من شرقية اخر الدنيا وكتله غربيه بيخططوا في ايه واحنا الكلام ده ناس بتسمعه اه يقول لك يعني واحنا مستغربة استغربنا جدا.
جديد علينا آه، وهي مش معتقده ان شوف الكلام الناس ده بتفكر ازاي واحنا بنفكر ازاي انا عايز اقول لك يعني ان لسه بعض النهارده المشاهدين معلش عفوا لسه النهارده بنفكر في رغيف العيش وبنفكر في آه، كيس آه، طوابير ال- طب الجماعات خلينا السلفية.
نفكر في رغيف العيش الناس بتفكر في ايه خلينا نفكر في غير بس ما نفكر في الماتش اللي موجود بعد ساعتين ثلاثة والماتش اللي جاي بكرة ولا ترى النتيجة والتحليلات اللي بتتعمل على الماتشات لعل بعض المشاهدين دلوقتي يقول لك احنا مالنا مال الكلام ده دلوقتي احنا في رمضان مم.
وعايزين نتك- نتكلم على قيام الليل وعلى أيوة.
الصيام وكلام من ده بس ما عندوش مانع يقلب القناة عشان يشوف تحليل لماتش ودورة رمضانية مسائية صحيح.
وكذا كذا يقعد عليها ساعة ساعتين ما فيش مانع يعني انا ما اقدرش اقعد احلل أع- اشوف الصين بتلعب ازاي مع امريكا على اوزبكستان او على آه، تركمانستان او على كازاخستان المسلمه واحنا قاعدين بنتفرج الدوله الوحيده الاسلاميه او الدوله الاولى الاسلاميه اللي عملت العلاقات كانت تركيا مم.
طبعا الجذور ال- ال- التركيه والروابط.
بين ال- اه الروابط ال- ال- التركيه العرقيه بين الدولتين يعني مم.
او بين الدول- دوله تركيا والدول اللي هي تركيا اللي موجوده في وسط وسط اسيا ديت الشاهد يا اخي ان ان انا أت- لا تستغرب لا تستغرب ان لو حصل بعد عده سنوات ان تكون الصين مالكه لهذه الدول الخمسه لا تستغرب اللي هي تحررت عن اللي هي تحررت من الاتحاد الاتحاد السوفيتي السوفيتي اه ليه بقى مم.
الصين بتعتبر نفسها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي هي حامله الفكر الشيوعي هي القطب الاول في اسيا هي كذا كذا كذا كل التاريخ بتاع روسيا استلمته الصين دلوقتي هي القطب النووي المنافس هي اللي ضد امريكا الصين امريكا كذا كان عامل مقال من كام يوم على او من كام شهر حقيقه على ال- الموقع بتاعي قصه الاسلام اسلام dot com اسمه الصين ام امريكا خلاص هو واضح المنافسه بين الطرفين مهم.
دولت مم.
فاللعب ده كله على دول اسلاميه الصين ممكن تكون مالكه واحد يقول لك والله يا دكتور انت متشائم اقول له طب ما تركستان محتله بقالها 250 سنه ما حدش يتكلم ده تشاؤم صحيح ما فلسطين محتله من من آه، قرابه ال 100 سنه طبعا ما بنحسبش 48 فلسطين محتله من سنه 17 ساعه ما الانجليز دخلوا فلسطين من قبل 48 اه فمن 17 محتله والناس قاعده عايشه احنا عايشين بقالها 90 سنه واكتر محتله واحنا عايشين 92 سنه دلوقتي آه، فلسطين محتله انجليز ثم اليهود و... و... وفي لعلنا نتعرض في البرنامج ان شاء الله لبعض المواقف الاخرى قطع بتنفصل لعلنا ان شاء الله بعد ما نخلص هذه المنطقه من العالم الاسلامي نتكلم على منطقه اخرى زي السودان مثلا هنلاقي فيها آه، كوارث كوارث حقيقيه صحيح. صحيح.
يسكت المسلمون يسكت المسلمون يسكت المسلمون فاذا بهم يفيقون فجاه على ان الصين قامت ملتهمه الدول ديت مين هيتكلم قول لي بالله عليك لو الصين دخلت على طاجكستان بكره وخدتها بالسلاح مين هيتكلم مين يرفع صوته يقول لا مين لا، هيطلق و- طلقه واحده واللي هيتكلم يقول لك هتكلم ليه اه انا ايه مصلحتي انا هناك اه و- يبقى شوف الدول بتفكر ازاي يعني الكتله الشرقيه بتفكر في ايه والكتله الغربيه بتفكر والكتله في إيه؟
الغربيه في ايه واحنا بنفكر في ايه يعني شيء محتاج يعني ما زلنا في حالة سبات محتاجين وقفه كبيره جدا مع نفسنا احنا ليه بهذا الوضع وزي ليه الكلمه ال- ال- الجميله اللي قالها سيدنا عمر لما ن- لما نعطي الدينيه في ديننا ليه احنا ده احنا معانا اغلى شيء في الدنيا محدش معاه المنهج اللي معانا ده محدش القائد بتاعه الرسول عليه السلام غيرنا محدش بيعبد ربنا حق العباده الا احنا مين هم دول الصين بيعبدوا ايه في الاخر مين آه، قائدهم مهما كان ماو تسي تونج مين ماو تسي تونج قائدنا الرسول عليه السلام هذه الصورة أو هذا الوضع لابد أن يفقهه المسلمون وإلا وقعنا في كوارث مستقبلية كبيرة يعني معنى كده هل في حالة تضييق بالفعل من الصينيين على تركستان في الحريات الدينية ده هنعرفه آه بس بعد الفاصل طيب مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم فكونوا معنا طبعا آه، الموضوع آه، زي ما قلت لحضراتكم ما يعديش كده في كلمة وخلاص وكلام والسلام لا ده احنا لازم نتعلم الدرس ونتعلمه ونفوق وكفاية بقى ثبات كفاية نوم الموضوع زي ما قلت لحضراتكم الدكتور راغب بي- بي- بيصحينا على حقائق هي تاريخية و- ووقائع واقع اه يعني شئنا ما بين هي وقائع بالفعل وشوف الناس بتفكر ازاي سواء كتله شرقيه او كتله غربيه بيفكروا يبقى ليهم محاور هنا موجوده في صحيح.
منطقه الشرق الاوسط واحنا ما زلنا ايه كل واحد حاله الفرديه اللي احنا عايشين فيها صح قول للأسف الدكتور الشديد، آه.
كل واحد بيفكر في نفسه بس انا خلاص طالما النهارده كويس مش مشكله ايه اللي يحصل لجاري مش مشكله قد كده ممكن ده يبقى ليه عواقب وخيمه جدا في صحيح.
القريب العاجل صحيح مش كده ولا ايه صحيح هي الصين الصين آه، يعني احنا ممكن نفاجئ انها بقت بحجم الاتحاد السوفيتي القديم قبل ما يتفك و- وممكن تكون واكله كل هذا العالم اللي موجود دلوقتي بمنتهى البساطه الصين آه، تمارس بالفعل الان القهر الديني الشرس على تركستان لما طلعت كلمه حق تقرير المصير لان غير مسموح انك تقرر لما بداوا مصيرك.
يتكلموا اه بالظبط.
لما لما الشعب المسلم في تركستان بدا يقول آه، انا اهو بدأ- الصين عامله نفس النظام اللي كانت بتعمله الاتحاد السوفيتي مع الدول الاسلاميه اللي موجوده في جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هي اوزبكستان وطاجكستان وغيره نفس الطريقه في التعامل ودي الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم قال لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين أشركوا.
والذين اشركوا هم دولت عشان كده انا بقول ان الصين اخطر ألف مره من امريكا وامريكا انا رحت امريكا لا احصي على الاعداد اللي رحت في امريكا كتير جدا جدا اتعاملت مع الشعب الامريكي كتير جدا وانا بقول لك حقيقه حقيقه قد تزعج بعض المشاهدين ان الشعب الامريكي طيب تخيل الشعب الامريكي الشعب العادي الحكومه بس هي المتطرفه حقيقه متطرفه يمين متطرف و و وتواجه المسلمين بشكل بدليل- شرس بدليل.
ومخطط ولوبي صهيوني و الدليل و و ايه الدليل ايه في حرب غزه اللي فاتت نعم.
احنا لقينا مظاهرات في قلب امريكا اه بالملايين بالظبط انا انا اقول لك ان الشعب الشعب الامريكي آه، شعب بسيط جدا شعب آه، آه، تسيره وسائل الاعلام الجورنال اللي بتاعه الجورنال اللي انا كنت اقرا الجورنال استغرب جدا اخبار بوش او كلينتون او غيره حسب المراحل اللي كنت فيها هناك آه، بتيجي في الصفحه التاسعه او العاشره الصفحه الاولى فيها الصفحه الاولى الرئيسيه فيها ان في بلاعه مثلا مفتوحه في الطريق الفلاني فخلي بالك وانت ماشي فيها ان في واحد قتل واحد هناك على مش عارف ايه في تاكسي فيها ان تحويل المرور من من مسار كذا مسار كذا فيها ان السوبر ماركت عامل sale كبير جدا وعرض كويس قوي فيها فيها ممكن خبر رياضي ممكن كذا هي دي حياتهم حياتهم المحدودة ج- المحلية جدا هو لا يذكر في هذه الصفحة الأولى أخبار عالمية أمريكا مثلا.
لا يا ريت عالمية ما ما ولا حتى أخبار أمريكا هو يذكر أخبار المدينة اللي هو عايش فيها الجورنال بتاع كل مدينة على فكرة كل مدينة فيها جورنالها يذكر اخبار المدينه فقط ودي اهتمامات الامريكان انا مالي انا ومال المدينه اللي جنبي في امريكا مش هقول لك الولايه المدينه اللي جنبي بس اسمح لي يا دكتور لا ننكر برضو ان عندهم يعني اعلام اعلام جيد و و وصحف إع- اعلام كبيره ال- بالفعل الفضائيات يعني وال- New York Times آه، ليها باع كبير ولها جمهورها كويس.
وال CNN طبعا ليها برضو ليها جمهور كبير وليها بس انا قصدي اقول لك ان الجم... الجمهور ده اسير ما يقال له في وسائل الاعلام مم. فده دورنا احنا يعني انا رحت مره انا كنت في بنك مصر مره في امريكا مم.
والموظفه بتاعت البنك عرفت ان انا من مصر في الورقه اللي بملاه في البنك آه، م- مصري فقالت لي مصر ايجيبت ايجيبت ديت عاصمه افريقيا معقول قلت لها قلت لها افريقيا مش دوله المفروض خد هي خدها القرار.
على قدر من الثقافه دي اه تخيل موظفه يعني بنك مو- اه يا متعلمه ومثقفه دخلت مدارس وخلصت ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه يعني لو افترضنا في فعلا.
المتقابل هنا محاسب في إيه بنك ده؟
عندنا امريكي ويقول انا متخيل واش- أوروبا واشنطن دولة.
يقولوا واشنطن مثلا عاصمه اه اوروبا آه، متخيل إن ده- هيبقى ده شيء إيه الوضع غريب.
يعني؟
فده وضع يعني انا أنا- ده وضع عملي انا شايفه بعينيا في الحوار مع الناس ما حدش يعرف حاجه عن اي حاجه فلو التلفزيون قال له ان المسلمين دول ارهابيين خلاص ارهابيين التلفزيون قال له ان ال... ان اليهود دولت ناس طيبين طيبين بينتهك حرمات اليهود في فلسطين كذا كذا شاهد من كل ال... ال... ال... ال... ال... الكلام دوت ان الشعب ان الصينيين غير كده الصينيين فعلا آه، دمويين آه، فيهم عنف شديد جدا آم، آه، شيوعيين ملحدين الذين اشركوا دولت قصه لوحدهم في القران الكريم غير النصارى فخطوره الصين على العالم الاسلامي كبيره جدا جدا وخاصه ان العالم الاسلامي مرعوب داخليا من حاجه اسمها الصين يعني مارد الادغالي القى قمقمه آه.
افتحوا الباب والا حطمه اه بالظبط آه كما قيل عن ال- المارد انا اشبه هذا على المارد ال- الشرق الاسيوي وهو المارد الصيني يعني.
الاسيوي ولا الصيني هو الصيني بالظبط فمتوقع ما لم يفيق العالم الاسلامي من هذا السبات الطويل ويلحق هذه الدول اللي واقفه له كحائط صد اول حدش هنا في العالم ال- الشرق الاوسط يقول لك احنا مالنا ومال القصه دي قصه بعيده التتار دخلوا الشام بعد ما كسحوا كل هذه البلاد مم.
ما دخلوش الشام كده ما نطوش بطياره من منغوليا على الشام او على بغداد لا دخلوا الاول على اوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان دي كلها كانت دول اسلاميه ساعتها الدوله الخوارزميه كانت اسلاميه كبيره خدوها كلها والمسلمين في حالهم هناك عايشين لحد ما ربنا اكرم المسلمين بمصر بالجيش المصري اللي خرج تحت قياده قطز ايوه وحصلت موقعة عين جالوت وانتصر المسلمون في عين جالوت في ارض فلسطين نسال الله عز وجل ان يحرر- يحرر ارض فلسطين بكاملها امين هذه القضية هذه القضية لابد أن تلفت أنظار المسلمين الصين عمالة تكبر كل نجاح بتحققه الصين يمثل علوا صينيا وضعفا إسلاميا لما الصين تاخد التركستان خدت البترول واليورانيوم وخدت الذهب وخدت الزراعة وخدت المية وخدت الحدود الاستراتيجية وخدت التجارب النووية في الصحراء بتاعت بتاعتها وخدت الشعب المقهور وخدت هزيمة نفسية عند المسلمين وخدت وخدت وخدت والمسلمين خسروا الكلام ده كله كمل بقى خش على اوزبكستان خد كل الثروات دي بقى حلقة تانية نتكلم فيها وقلنا خد طبعا طاجكستان، وقلنا السبب حلقة تانية نتكلم المهم فيها.
ان هي تمسك هذا او تسيطر يعني تحط سيطرتها او تفرض سيطرتها على هذه المنطقه بالذات لانها يعني تفصل بين الاتحاد السوفيتي شمالا والهند والهند آه.
جنوبا طبعا فدي ولا تعتبر بؤره جدا بؤره بالنسبه لهم مهمه جدا مهمة جدا طب جداً.
امال ليه نسمع ان في حكم ذاتي بالفعل في آه، تركستان الشرقيه هل ده حكم بالفعل ولا صوره هو هو الحقيقه ده- كنت لسه اقول لك هو ده منظر هو الصين عندها يعني آه، آه، نوع من السياسه في اداره هذه الاشياء هي عايزه تحط آه، واحد من اهلهم فيقدر يسيطر عليهم بشكل اكبر في نفس الوقت واحد ده زي ما قلنا في حلقات سابقه هو عميل عامله الكلام ده في اكتر من حته في الصين اشهر الحتت اللي معمول فيها اقليم حكم ذاتي صوري هي تركستان والتبت ولعل التبت ان شاء الله تاخد مننا حلقات قادمه يعني مستقبليه لان التبت برضه مهمه جدا وفيها مسلمين كتير وده هيبقى مفاجاه للجمهور تمام فالصين مديه حكم ذاتي منظر محدش ابدا ي- يقرا زي ما انا كنت دخلت في حوار برضه مع احد الصينيين ف إيه، في اوروبا فبيقول ان هو طب ما واخدين حكم ذاتي انتوا عايزين ايه ف فبقول له انا ما اعرفش انت مغيب فكريا وانت فاهم كده فعلا ولا انت يعني بتضحك عليا يعني كلام من قلبك ولا اه ما انت عارف ان هي كلام حكم لسان بس.
ذاتي ايه هو في ايه اللي ممكن يعملوه ده القهر الديني بشع في داخل آه، تركستان حكم ذاتي ايه لدوله اسلاميه على راسها واحد مسلم في اللي هو ال- ال- الحكم الذاتي بتاعهم والصلاه في المساجد ممنوعه لاقل من 18 سنه يبقى فين الحكم الذاتي حكم ذاتي ايه وانت وانت بتقول لي ان ان ممنوع الاطفال في المدارس ان يصلوا اصلا ممنوع لل للمسلم في تركستان انه يحج الا بعد ما يعدي 50 سنه سن 50 سنه ممنوع ان انك تدر- تدرس ال- ال- في مدارسك باللغه الايجوريه اللي هي بالحروف العربيه عشان ما تعرفش قران ممنوع انك تشيل مصحف الجامعه الكلام ده لحد دلوقتي لحد امبارح للدرجة دي.
الصين تمنع هذا لحد امبارح مهم.
المسلمين طبعا احنا للاسف الشديد المسلمين لسه برضو مهتمين بالماتشات والتمثيليات والافلام ولعل في شهر رمضان بالذات يشوفوا الافلام والتمثيليات اكتر من اللي شافوها طول عمرهم وليه وده اللي بيحصل هناك في الصين. الكلام ده حصل كله في الاتحاد السوفيتي على مدار 300 سنه ما حدش فتح بقه عشان كده البلاد دي ضاعت اوزبكستان وكازاخستان كان ممنوع فيها المصحف ممنوع فيها كذا لما حصل الكلام ده في الاندلس ضاعت الاندلس الاندلس ضايعه من المسلمين دلوقتي اكتر من 800 سنه فين الاندلس احنا لما ضاعت اكتر من 500 سنه الاندلس لما ضاعت ما حدش كان متخيل انها ممكن تضيع اندلس حضاره طويله 805 سنه اسلاميه وإليها بغداد و و وبعدين وقعت لما وقعت قالوا اكيد وقعت يوم يومين سنه سنتين وهترجع ما رجعتش طب ما تركستان مش هترجع واوزبكستان مش هترجع و ايه مانع نخش على بعدها واللي بعدها اكلنا يوم اكل الثور الابيض بالظبط احنا سايبين ال- ال- الثو- اللي واقف في وشهم الاول زي زي قصه فلسطين فلسطين الحائط الصد الاول امام اليهود تقاعس المسلمون عن نصره اخواننا واهلنا وحبايبنا في فلسطين اليهود هيعدوها اللي وراها اسرائيل الكبرى كما يزعمون من النيل الى الفرات وهذا كلام مش عجيب ما تقوليش آه، يعني لا ان شاء الله برضه ربنا حامل لا في اسرائيل خدت في أخذ بأسباب سينا.
النصر يعني في أخذ ست بالأسباب ساعات اه 67 وخدت الجولان لعلنا برضو نتعرض ان شاء الله لازمه الجولان في حلقه من حلقات البرنامج وخدت آه، لبنان جزء من لبنان صحيح.
وخدت غزه وخدت الضفه الغربيه كل ده في ساعات بتتكلم في ساعات على كذا محور حصل يعني اسرائيل ضربت المفاعل النووي بتاع العراق حصل اسرائيل ضربت تونس سنه 85 حصل يعني ما تقولش مش هيحصل حصل الكلام ده ليه ما يحصلش تاني ده اسرائيل عملت الكلام ده وهي اضعف من دلوقتي وكنا احنا اقوى من دلوقتي طب ايه اللي بيحصل يبقى لازم انا افوق واخد الموضوع بجديه انا المسلم يعيش حياه الجديه وهذه دعوه للمشاهدين والمشاهدات وخاصه في هذا الشهر الكريم واحنا في رمضان اجعل هذا الشهر بدايه لحياه الجديه مش بس حياه الصيام والقيام وقراءه القران وهذا شيء رائع وجميل لكن حياتي الجديه ان تبقى حياتي مهمه ما عنديش دقيقه رايحه مش انا ب- بضيع دقيقه هنا في الاخبار ديت وبضيع دقيقه في التسكع في الشوارع وضيع دقيقه على القهوه وضيع دقيقه مع في كلام ملوش معنى صحيح.
ده انا حتى بقول لاخواننا واخواتنا بعد الصلاه لما بتصلي في الجامع مفيش دقيقه تضيع نص ساعه في الشارع تتكلم وتحكي في اعمال ضخمه الامه تعاني تعاني من مشاكل واحنا بنعاني عندك آه، معاناة علمية وعندك معاناة اقتصادية وعندك معاناة سياسية وعندك معاناة عسكرية امتى هنفوق ما كناش نفوق في هذه الأوضاع بالظبط بالظبط وخصوصا الغزو بتاعهم غزو آه، يعني حصل بالفعل مش لسه هيحصل الاحصائيات بتقول دكتور ان آه، ويا ريت نختم بسؤال ده، يعني البرنامج او الحلقه بتاعت النهارده الاحصائيات بتقول ان الصين بتقول ان تركستان اقل من 8 مليون مم.
الكلام ده صحيح لا طبعا الصين الصين ولا هدفهم برضو- كده إيه يعني؟
الصين دولة شنيعة الصين طبعا بتهمش المسلمين بتقلل جدا من أعدادهم عشان تديهم حقوق على قد أعدادهم 8 مليون بيقولوا إيجوري أو تركي صيني آه، صيني أو يعني تركستاني موجود في الصين بينما الإيجور بيقولوا إن إحنا أكتر من 30 مليون وهذا يعني آه، أصدقه تماما و- ونعرف كتير من التركستانيين موجودين في الجاليات ودي نقطه الأوروبية، من موجود نقاط كذا.
الصدام في ال- آه.
في الفكر و- والحقوق بالظبط يعني هو- هي بتعمل كده على اساس ان هي يبقى انتوا كفايه عليكم كذا انتوا 8 مليون صح انتوا 8 مليون يبقى نسبتكم يبقى في الشعب الدعم بتاعكم يبقى كذا.
ما يزيدش عن حدود بالظبط معينه وتمثيلكم في البرلمان كذا و... وتمثيلكم في الصحف كذا وتمثيلكم في تمام.
اللغه كذا وك- كل شيء مبني على عددكم فده عددكم قليل مش بس كده ده لما يغلب النسبه بعد كده هوت آه، صينيه عليهم في الاقليم بتاعهم هيصبح الحكم عندهم طبيعي حتى الحكم الذاتي ده اللي احنا الصوره ده مش هيلاقوه بعد كده صحيح يمكن آه، دكتور اسمح لي اقول آه، الحلقه بتعدي مع حضرتك بسرعه ولكن آه، عاوز اقول واختم ان بالفعل يا جماعه لازم نفيق لان لو سيبنا نفسنا كده وسيبنا الامور يعني داعي الامور تفعل ما تشاء جميل ولكن ما يبقاش في تواكل لازم يكون في توكل وشيء من الحزم وشيء من الفكر واعمال العقل ونشوف الناس بتفكر ازاي ونحاول نفكر مش زيهم نسبقهم لان احنا ديننا عظيم دين آه، يعني هو اللي كان محرر الدنيا كلها وملأ الدنيا كلها مشرقا ومغربا بالنور وبالعلم مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور راغب السرجاني واشكركم لحسن المتابعه التابعة. وبكره ان شاء الله باذن الله نقطه اخرى من نقاط الصدام الى ان نلتقي ارجو لكم اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تشاهدون بعد قليل الحسن بن علي
عايز توفق لذكر الله تبارك وتعالى عايز تحصل معاني الذكر من ال- ال- التدبر والإقبال على الله تبارك وتعالى هل هو مجرد يعني كلمات تجري على اللسان ألا تنفق لصلاح قلبك لأن ذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلب لأن تدبر معاني الذكر يرسخ المعاني في القلب هذا ما سنعرفه في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى برنامج نفحات الذاكرين بذكر رب العالمين نفحات الذاكرين هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية بدائع القرآن دعوة لتدبر القرآن الكريم في رسم المصحف الشريف وما فيه من إعجاز اعجاز رهيب طب ليه قالها كده شوفوا التناسخ اللي ماشي طب ليه في البقره قويه هو ده برضه السؤال وليه اتحط في الصوره دي في رسم المصحف بالذات الاعجاز الخطير نتحدى والتحدي قائم الى ان تقوم الساعه وهو ده الامتاع اللي احنا هنعيشه مع الدكتور سامح الكليني بدائع القرآن